قد تتجاوز الأرض تقدم ربنا موجود معاك وقادر ان هو يحل لك كل مشكله لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ما فيش انسان في الدنيا ما عندوش مشاكل ما فيش انسان في الدنيا ما عندوش مشاكل لكن ناس كتير بيحاولوا يحلوا مشاكلهم بعيد عن ربنا فما بيقدروش فلازم تعرف انك انت مش وحدك في مشاكلك ربنا موجود معاك وقادر ان هو يحل لك كل مشكله جايز انسان يكون تعبان وشاعر بالضياع وشاعر بصغر النفس يعني مش عارف يخلص مما هو فيه وجايز ترن في ودانه عبارتها خلاص مفيش فايده محيط بيضيقات وعقله مش قادر يحلها فلازم يعرف مثل هذا الشخص ان المشاكل دي حلها ربنا كتير واحد يقول لي صلي لي عشان مشكلتي اقول له ربنا هو حلال المشكلات دي شغلانته بس احنا في اوقات كتيرة لا نلجأ الى الله اما نلجأ الى ذكائنا وذكائنا ما يساعدناش اما نلجأ لطرق بشرية وما تساعدناش فعلينا ان احنا نلجأ لربنا ولازم تعرف انك انت في كل مشاكلك مش واقف لوحدك ربنا موجود معاك وباستمرار يقول لا تخف لاني معك فاللي يشعر ان ربنا معاه مش ممكن يخاف العبارة دي قالها ربنا ليشوع بن نون أيضا لما اضطرب بعد موت موسى مين يقدر يعمل اللي كان بيعمله موسى النبي فربنا قال له كما كنت مع موسى اكون معك انت ايضا لا اهملك ولا اتركك لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك عبارات معزيه جدا لا اهملك ولا اتركك لا يقف انسان في وقتك كل ايام حياتك بس انت عليك تشتت وتشجع يعني تشجع على الرغم انه شهر لوحده ربنا ايضا بيقول للكل تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم الثقيل الاحمال يعني حمله مش قادر يشيله يعني الحمل العادي ممكن يتشال لكن الحمل الثقيل بيكون من الصعب شيله بيقول تعالوا الي وانا اريحكم حقا ان الله هو مريح السعاده ان اي واحد يكون تعبان يفكر في ربنا اولا مش يفكر في طرق كثيره وبيقول ربنا ايضا ادعوني في وقت الضيق وانا انقذك الكنيسة تصلي من أجل كل واحد صغير وتقول له في المزمور يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم إله يعقوب فلما تكون في شدة أو في ضيقة افتكر إن ربنا واقف معاك وهو اللي هيحلها لك لأن ربنا قيل عنه إنه هو معين من ليس له معين ورجاء من ليس له رجاء وميناء الذين في العاصف يعني ناس يكونوا في السفينة والبحر والعواصف بتترك السفينة والأمواج ولكن ربنا هو الميناء بتاعهم اللي يوصلهم بالسلام جايز واحد يقول مشكلتي مش ضيقة عادية مشكلتي هي الخطية ومش قادر أفلت من الخطية لما يكون مش قادر يفلت من الخطية يقول العبارة التي وردت في سفر أرميا النبي توبني يا رب فأتوب توبني يا رب فأتوب انت يا رب اللي بتديني التوبة من عندك حتى الكلام ده تقريبا بنقوله في صباح كل يوم في القطعة اللي في آخر صلاة باكر نقول له هب لنا في هذا اليوم أن نرضيك فيه ادينا هبة من عندك في هذا اليوم ان احنا نرضيك في هذا اليوم وبنقول في صلاة الشكر امنحنا ان نكمل هذا اليوم بكل سلام مع مخافة يعني منحة يا رب منك انك تخلينا نكمل هذا اليوم بسلام مع مخافتك فانت تصلي ان ربنا ينجيك من الخطيه وايضا من عقوبه الخطيه وربنا يقول ايه برضه في سفر ارميا يقول لا اعود اذكر خطاياهم بعد يعني انا ما عدتش اذكر ليهم خطاياهم وبنقول في المزمور طوبى لمن غفرت خطيته وستر اسمه طوبى لإنسان لا يذكر له الرب خطية احنا لازم نفكر في ربنا ازاي ان هو يحمينا من الخطية ويحمينا من عقوبة الخطية ايضا ويعطينا في كل يوم أن نفعل ما يرضيه أنت لما بتصلي في الصلاة الربانية وتقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض بتقصد إن في حياتك أنت في حياتك أنت لتكن مشيئة الرب هي منفذة في حياتك كما هي منفذة في السماء وبالنسبة للكنيسة كلها وللشعب كله بتطلب ان مشيئة ربنا تكون منفذة فيهم كما هي منفذة في السماء وافتكر ايضا العبارة اللي بنقولها في المزمور الخمسين كل يوم اغسلني فابيضت اكثر من الثلج عايز نقاوة اكثر من كده اغسلني فابيضت اكثر من الثلج وتقول لا تطرحني من قدام وجهك يعني كلام يا ريت نقوله من قلبنا ثم تطمئن قلوبنا في هذا الامر يعني شوفوا مثلا الرسول لما انكر المسيح بينما السيد المسيح قال من ينكرني قدام الناس منكره قدام ابي الذي في السماوات ومع ذلك ما طبقش دي على بطرس ليه لان بطرس بعد ما انكر ندم وبكى بكاء مرا وهذا البكاء غسله من الخطيه تماما فأصبح أمام المسيح كأنه بلا خطية كأن الإنكار ده ملهوش وجود ولذلك السيد المسيح لما قابل مريم المجدلية لا قولي لإخوتي ولبطرس أن يمضوا إلى الجليل هناك يرونني اشمعنى أنا بطرس لأن ربنا عارف إن نفسيته تعبانة وفاكر إنه ضاع وانطبقت عليها الآية بتاعت من ينكرني قدام الناس ينكره قدام أهلي ده عايز كلمة عداء إن كان السيد المسيح قابل من ينكره ليس بالعنف ولا بالعقوبة وإنما بالحنية وبالإشفاق وبفضله فكم الأولى نحن والمضبوطة في ذات الفعل السيد المسيح لم ينظر إلى خطاياها إنما نظر إلى مذلتها الناس سايقين عليها وبيتكلموا عليها كلام صعب جدا وعايزين يردموه وقال لها وانا ايضا لا ادينك ربنا طيب جدا ورؤوف وشفوق فان كنت تعبان من خطيتك اذكر مراحم الله لكن مش معناها تخطي وتستمر في الخطيه وتقول مراحم الله كتير لا كان قديس من القديسين كان يجوا الشياطين يعرفوه يقولوا له خطيتك هتأتيك جهنم أقول لهم امال فين ورحم الله يقولوا له طيب ما تخافش من الخطية ربنا يغفر لك قال لهم وإلى عدل الله فكان كل مرة يقولوا له كلام يوزنه بناحية تانية جايز تقول انا ضعيف ضعيف ومش قادر اعرف ان الله هو اله الضعفاء وربنا قريب من الضعفاء اكتر من اخوياه يعني اعظم نبي في العهد القديم هو موسى النبي موسى النبي كان انسان ضعيف لما رآه ربنا قال له انا ثقيل الفم واللسان ما اعرفش اتكلم ومرة قال له انا اغلق الشفتين دور على حد تاني انا ما اعرفش اتكلم فهذا اللي ما بيعرفش يتكلم سمي فيما بعد كليم الله الا الله يتكلم على فمه اذا كنت من النوع اللي يقع ويقوم وكل ما يقوم يقع وكل ما يقوم تاني يقع وتقول ما فيش فايده فيا افتكر حكايه القديس موسى الاسود موسى الاسود كان قتل قتله ولما جه يطير كانوا الرهبان خايفين منه لكن كان القديس إسيزيروس قلبه حنين فأخذوا وأطل أناته عليه ومرة جاله القديس موسى الأسود بالليل تعبان الأفكار تعبان طيب كلامه ورجعه ورجع تاني 11 مرة يجيله في- في الليلة الواحدة قال له روح اقرأ ليتك قال له لا استطيع يا معلم مش قادر الافكار تعبانة برضه اطال اناته عليه لغاية لما بقى هذا الرجل بقى قديس الناس يطلبوا شفاعته وتتبني الكنايس والأديرة على اسمه وقيل عن القديس الأنبا إسديرس إنه ما أي شخص كان يبقى ضعيف والآباء كلهم ما يحتملوهوش ويطردوه كان ياخدوا أنبا إسديرس ويطول أناته عليه لغاية لما يناديه مما هو فيه فإن كان واحد من البشر مثل هذا امال ربنا يبقى ايه في طول اناته فانت مش اصول ابدا تفقد الرجاء في نفسك انما خليك ثابت وقول انا لو يئست من نفسي ربنا مش هييأس مني هيفضل برضه ورايا لغايه ما يصلح حاله ربنا لما بيعمل معانا بيعمل معانا بكل أقانيمه الثلاثة بيعمل معانا بذاته بمحبته بنعمة ابنه يسوع المسيح بعمل روحه القدوس ولذلك النعمة دي كان الناس يتمسكون بها تماما كل واحد يقع في مشكلة يقول نعمة ربنا تنجيني يقع في خطية يقول نعمة ربنا تتوبني وكان كثير من الرسل حتى يبدأون رسالتهم بكلمة نعمة يسوع المسيح نعمة ربنا يسوع المسيح أو نعمة والسلام لكم فاتمسك بالنعمة اللي هي ممكن تقف معاك وتنجيك من كل حاجة نعمة ربنا ازاي نعمة ربنا بالله يعني هضرب لكم ليه امثلة يعني مثلا كان مضطهد بالكنيسة وكان يجر رجالا ونساء إلى السجن وفيما هو ذاهب مع خطابات من رؤساء كان وأيوة ناس السجن قبل المسيح في السكة نعمة ربنا أدركته هل هو طلب نعمة ربنا ما طلبش لكن نعمة ربنا جات له لوحده وخليته يبقى رسول وحولته من مضطهد للكنيسة لرسول دي نعمة ربنا اللي ممكن تحول الشخص من العكس للعكس من عمق الخطية إلى عمق البركة زي شاول الطرطوسي زي اللص جنين أدركته نعمة الرب في ساعاته الأخيرة فاعترف بالمسيح ربا وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك ونال الخلاص في آخر لحظة زي مريم القبطية اللي كانت رايحة القدس عشان تكمل خطاياها هناك أدركتها نعمة ربنا المعجزة تحولت إلى راهبة ثم إلى سائحة وبركة القدس وسيمة نعمة ربنا ممكن إنها تاخد أي واحد وتنتشره وكذلك عمل الروح القدس فينا بس المهم إن إحنا لا نطفئ الروح ولا نحزن الروح وإنما نتعاون مع النعمة ونتعاون مع الروح القدس ربنا مش بس بيساعدنا بمحبته ونعمة ابن يسوع المسيح وعمل الروح القدس إنما أيضا بيساعدنا بملائكته بيقول يرسل ملاكه فيحفظك من كل طرقك وبيقول في كل ضيق انت ضايق وملاك حضرتي يخلصه واحنا في صلواتنا بنطلب الملائكة باستمرار وفي ملائكة كتيرة حوالينا واحنا مش حاسين لان احنا ما بنشوفهمش زي ما جهزي كانت الملائكة بتدافع عن المدينة وهو مش حاسس ولذلك إليشا أصر من أجله قال افتح يا رب عيني الغلام ليرى فربنا بيساعدنا أيضا بملائكته وليه ربنا بيساعدنا في كل هذا بيساعدنا أولا لأنه يعرف ضعف طبيعتنا يعرف طبيعتنا المائلة اللي ممكن تنجذب للخطية في أي وقت لذلك داوود بيقول في المزمور لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا بل مثل ارتفاع السماء فوق الأرض قوية رهبته على خائفيه كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا ليه؟ لأنه يعرف طبيعتنا يذكر أننا تراب نحن تراب من المادة وممكن نشتهي المادة فربنا لأنه عارف ضعف طبيعتنا بيقف معانا يساعدنا وأيضا مش بس ضعف طبيعتنا وقوة العدو اللي بيحاربنا الشيطان وحيله الكثيرة ومكره فاحنا ضعفاء وعدو الخير قوي يبقى ربنا لازم يقف جنبنا ويقف جنبنا ايضا لانه قال لنا في انجيل يوحنا اصحاح 15 بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا عشان كده نقول له في كل وقت خليك يا رب معانا ولا تتركنا احنا نشهد الحروب اللي بتسلب عشان كده ما يصحش ان الواحد يقطع قضيتنا لازم كده ده في ناس يقول لك فلان انهار انهار يا نهار ازاي الحكايه دي من فرط ضعفه ما قدرش يحضر مش هقول انهار اذا رايت شخص انهار لا تحتقره وانما اقمه وشجعه من انهياره اللي هو فيه اللي بينهار ده بيشوف الحروب وما بيشوفش مساعدة ربنا فماشي مع ربنا بعين واحدة المفروض ان يفتح عن الاثنين عين تشوف الحروب التانية تشوف معونة ربنا ونعمته عشان كده ما يخافش كذلك انت ان رأيت شخص مربوط بالخطية لا لا يصح انك تدينه وانما حاول انك تفكه لان دي طريق ربنا وبالنسبة لنفسك إن كنت لا تستطيع أن تبدأ الطريق الروحي ربنا مستعد إن هو اللي يبدأ معاك فلا ما تخافش أنا اللي هبدأ بس أنت تمشي ورايا وهو يعمل فيك ويعمل بك ويعمل معك ربنا ايضا يعمل فينا لان عارف ان احنا مطالبون بحياة القداسة وحياة الكمال واحنا مش قادرين عشان كده يقول انا اللي وصلكم للقداسة وانا اللي وصلكم للكمال وايضا عارف ان فينا ثلاث نقط مش مظبوطة الجهل والشهوة وعدم الارادة عدم الارادة زي ما قال بولس الرسول الشر الذي لست أريد إياه أصلا فنتيجة إن ما عندناش إرادة ونتيجة الشهوة تسيطر علينا أي نوع من الشهوة يعني في واحد شهوة الغضب شهوة الانتقام شهوة الامتلاك ناس شهوة الجسد أي حاجة عشان كده ربنا ما بيتركناش مش بس ما بيتركناش في الحاجات الكبيرة خالص حتى في الحاجات اللي تبدو صغيرة تصوروا بولس الرسول اللي صعد السماء الثالثة وان ياما عمل معجزات وكان بيتكلم كل ده ويقول للناس صلوا من اجلي لكي اعطى كلاما عند افتتاح فمي للدرجه دي وانت يقول ما تعرفش تتكلم اللي كتبت 14 رساله واللي كلامك كان له التاثير العجيب صلوا من اجلي لكي اعطى كلاما عند افتتاح فمي عشان كده الاخت اللي بعتت سؤال على انها مدرسة وشهر بعيد عن ربنا قبل الدرس صلي ان ربنا يعطيك كلاما عند افتتاح فمك عشان كده يبقى كلامك مؤثر ويجيب نتيجة والسيد المسيح قال للتلاميذ في مكة عشرة قال لهم لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم هو المتكلم فيكم خليكم باستمرار عندكم ثقة بأن ربنا معاكم لأنه هو بيقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر وبيقول حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم وبيقول عنه الكتاب انه يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون اتفضلوا ان شاء الله